بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين لو فاكرين كنا ابتدينا من من شهر يمكن فكره عن الخادم يكون عنده كلمه تعزيه عاوز اكلمكم النهارده في موضوع اخطاء مشهوره في رسائل التعزيه وبرضه كلمه تعزيه لا تعني فقط تعزيه ناس لهم شخص انتقل لا التعزية مقصود بيها كل أنواع خدمات المساندة واحد جاله مرض واحد جات له ضائقة مادية شديدة واحد ابنه مثلا سقط واحد واحدة مثلا جوزها سابها وهي فعلا ملهاش ذنب كل أنواع التجارب الشديدة الخادم له دور أنه يعزي يسند واتفقنا قبل كده ان الخادم يسند لما يكون بيصلي لما يكون حنين على الناس لما يكون حكيم لما يختار فصول من الكتاب تكون معزية ومريحة لما يساعد المخدوم من دول يرجع الكنيسة ويقرب من الجو الروحي ويطلعه من همه النهاردة هتكلم بالعكس ان في اخطاء مشهورة يقعوا فيها الخدام المعزين اللي قال عنهم مرة ايوب الصديق ايه معزون متعبون احيانا نيجي نعزي نتعب وبرضه بقول نعزي مش بالمعنى الدارج يعني نروح عزا لا نعزي يعني نسند شخص تعبان او مجرب نكمل عليه او نوجع قلبه اكتر هتكلم في عشر اخطاء مشهور اول خطأ التركيز على الاحداث والملابسات بمعنى ايه انت كخادم لما تروح تزور مثلا شخص حصلت له حادثه صعبه لو قعدت تحكي مع الناس وتستفيض في تفاصيل الحادث انت كانك بتفتح الجرح تاني هو ده مش مش دورك مش دورك كخادم انت كخادم رايح تريح النفوس رايح تقول لهم ربنا بيحبكم ربنا حاسس بيكم ربنا هيشيل معاكم تجربة ليها بركات لازم هتستفيدوا حاجة كل ده هيوصلنا السماء إنما عشان ينزلوك هم في دوامة الأحداث أنت بدل ما تريحهم تعبتهم ده ممكن شخص يقول لك أنت يعني اللي خلاك تفتح معايا التفاصيل دي أنا بحاول أنساها ممكن يقول لك كده أنا مش عاوز أفكر تاني كل ما أفكر قلبي بيوجعني فأنت كده طلعت خادم مش حكيم لأنك قلبت في المواجع أو مثلا مرض تلاقي إن في أخطاء أطباء طبعا ده شيء يغيظ جدا وبعدين الواحد يقول إيه طب ليه ربنا وقعني في إيد الدكتور ده أو ليه ربنا كلفني التكلفة العالية دي ما تنسوش إنه في إنجيل لوقا قيل عن نازفة الدم أنها تألمت بسبب أطباء كثيرين فتصور أنت رايح لواحد تقول له ايه مثلا وايه اللي وداك بس للدكتور ده كانك انت ايه بتقول له انت مغفل واخترت دكتور وحش فيبقى قاعد متغاظ منك ومتغاظ من نفسه ومتغاظ من الدكتور فبدل ما تعزيه انت غصته لانك طلعته غلطان وبتاع المفروض تطلعه بسرعة من الموضوع وتقول له خلاص بص ربنا سمح ايا كانت اخطاء مين في الاخر خلينا في الموضوع برضو الموضوع مش أخطاء أطباء أنا عاوز أقول ساعات مصاريف المرض تبقى مرهقة جدا وهنا ما تستفدش في الكلام على إيه يعني المواضيع اللي بتوجع القلب برضو في نياحة بعض الناس أو انتقال بعض الناس تلاحظوا أن الناس تسيب المتوفى وساعات تسيب الحزن وتلاقي ناس عمالة تتكلم في الورث والميراث ويكون في شخص حساس جداً وموجوع جدا ومش راضي يتكلم واللي قاعدين قال ايه ولاد العم وولاد الخال عمالين يتكلموا وهنعمل وهنسوي ونروح ون... والاخ او الابن او الزوجه أو يكون تعبان ومش عاوز يسمع الكلام الفاضي ده مش وقته احنا لسه الحكايه سخنه انما هم قال ايه احنا بنخدمه احنا بنفكر بشكل عملي احنا بنشوف مصلحته يا عم مصلحته ايه الراجل تعبان او الست دي تعبانه خليكوا حنينين ده مش وقت الكلام ده او اعملوه في وقت تاني ما يكونش قاعد او اذا كانت دعت الضرورة يبقى سؤال واحد ليه بس لكن ما يجرحوش لكن أحيانا ناس تبقى إيه آه يعني عنيفة في مواقفها وعملية بزيادة وتبقى مش بتراعي مشاعر الكلام ده ده ممكن يكونوا أطفال أبوهم توفى وقاعدين العيلة تتكلم في الميراث قدام الأطفال والطفل في القعدة دي يكره جده ويكره خاله ويكره عمه ويكره كل الناس دي ليه؟ محدش راعى ان في طفل قاعد حاسس ان هم بيقطعوا في, في حاجة ابوه وهو مش قادر لسه يقبل نفسيا ان ابوه راح السما هو مش قابلها نفسيا فيبقى جواه غل وغضب شديد على كل الناس دي وناخد بقى في علاجه 30 سنة عشان نطلع منه الغضب اللي اتكون جواه في اليوم ده لأن معزون متعبون يقول لك بس احنا ناس بنحل ونربط عشان نخلص وبتاع مش كده خليكوا حكماء ده خطأ وحش انك تغرق في امور وتنسى ان النفسية حساسة في الوقت ده نفس دي تعبانة نفس دي حساسة او واحد يروح لمريض مثلا فيقول له مش عارف ايه الحادثة دي بيقولوا ان انا غالبا هعرج يقول له شوف تعرج او ما تمشيش خالص مش ده الم... ايه هو اللي انت بتقوله ده هو بيقول لك انا من هنا ورايح هعرج وطلع منه يا عيني بمرار انت تقول له وافرد في ناس ما بتمشيش خالص انت كده بتوجعه مش بتريحه ده كلام ما يطلعش من شخص حكيم يعزي انت تقول له لا ربنا باذن الله ما يسمحش والموضوع يتظبط وترجع رجلك تمام حتى على سبيل الرجاء انت ما انتش دكتور ومش هتفتي لكن على سبيل الرجاء يبقى اول خطأ مشهور في التعزية ان احنا نسيب الرسالة الروحية احنا رايحين نقول ربنا ربنا بيحبكم ربنا معاكم ربنا يشيل عنكم كله خير في الاخر دي الرسالة نسيب الرسالة دي ونقعد نفعص في المشاكل والاحزان والالام والملابسات تاني خطأ انتهار الحزين بقسوه انتهار الحزين بقسوة يعني أنا مرة شفت واحد بيزعق في أرملة بعنف شديد أخوها قال يعني بقى راجل يعني جامد بتعيط على جوزها بحرقة قال لها أنت هتكفري وكلام صعب يعني أنت مش عاوزها تعيط على جوزها يعني بالراحة شوية دي مشاعر طبيعية احتويها واحترمها طبعا أنتوا ناس ناضجين وعارفين أن في بعض الانفعالات المبالغ بيها اللطم والولولة دي مش بتاعتنا مش بتاعت ناس مؤمنين أبدا دي تصرفات مش مناسبة إنما الحزن ذاته ما نقدرش نمنعه عن حد الحزن المسيح نفسه بكى عند قبر العازر اوعى تنتهر حزين بقسوة أو بعنف تبقى أنت مش حاسس بيه لازم تقدر مشاعره لأن أحيانا الحزن بيغلب الإنسان إذا كان رب المجد نفسه قال نفسي حزينة جدا وبقى بيبكي زي الأطفال وبقى بينزل عرق زي الدم هل ينفع واحد يروح يعزيه في الوقت ده يقول له إيه اللي أنت فيه ده يا رب إزاي بقى ولما بطرس بكى بكاء مرا ربنا راح بعد قيامته على طول خده في حضنه طيب خطر احذروا من انتهار الحزين اوعى تقول له ده عدم ايمان اوعى تقول له التهم الشديدة دي المسيح له المجد بدل ما ينتهر مريم ومارسا بكى معاهم طب يا رب انت شايف ان ده ضعف ايمان كونهم يلوموك الحقيقة ده ضعف ايمان معلش ومال ضعف ايمان بس اخوهم وكانوا عشمانين فبكى معاهم يبقى موقف عكس خالص الانتهار بدل ما المسيح ينتهرهم بشدة ويقول لهم ايه اليأس اللي انتوا فيه ده امال بس عاملين تلاميذي وماشيين ورايا بكى معاهم في ايوب مثلا واحد من اصحابه شوفوا ده راجل رايح يعزيه قال له كلمة صعبة جدا قال له عارف لو فهمت ربنا بيعمل معاك ايه تعرف ان اللي جرالك ده اقل من حقك أقل من حقك أنت رايح تكمل على الراجل بيقول له تعلم أن الله يغرمك بأقل من اسمك طب ده كلام معزف إيه ده ده كلام يضايق جدا ده هو عشان يقول له كفاياك زعل وعمال تلوم ربنا وعمال تقول كلام تبرطم كده يا أخي ده اللي بيحصل لك ده أقل من حقك طب طبيعي لازم يرد عليه يقول له معزون متعبون ده ده مؤدب كمان لأنه كلام متعب جدا كيف تنتهر شخص فقد أولاده وتقول له اللي حصل لك أقل من ذنبك ده أنت تستاهل أكتر من كده أكتر من كده إيه طيب ساعتها قال لهم أنتوا بتلفقوا عليا كذب أنتوا أطباء بطالون كلكم قال كده أيوب على اللي بيعزوهم ليتكم تصمتون صمتا يكون ذلك لكم حكم ساعات يا جماعة الصمت بيكون أصدق رسالة ساعات يكون الصمت أصدق رسالة يعني ما تروح تعزي في شخص ويبقى فعلا الناس تعبانة مجرد انك انا مرة رحت بيت وكانت ام فقدت ابنها شاب ولقيت كاهن هناك ابونا بقاله ساعتين كل ما الام تتكلم كلمتين ابونا تنزل دموعه الست دي بعد القعدة دي اللي ابونا ما اتكلمش فيها ارتاحت جدا لان ابونا عمل ايه قعد جنبها يسمعها ويشاركها دموعها ولا بيوعظ ولا حاجة انما كان صمته حكمه وكان نعم العزاء لا قال لها يا شيخة بطلي دموع يا ب... لا ما قالهاش كده لم ينتهرها إنما حس بيها تعاطف معها بتلقائية هي قعدته دي بس فرقت معها جدا وريحتها جدا لأن حست يعني أنا مش غلطانة لما أبكي طبعا مش غلطانة غلطانة إزاي يبقى تاني غلطة مشهورة أن ننتهر الحزن لا ما ينفعش تنتهروا بالزق كده خليكوا حنينين على المرضى برضو مرة قابلت شاب حصلت له حادثة صعبة وبعدين ابتدى يلخبط في ربنا فلقيت الخادم اللي معايا هيبقى ايه هيهيج عليه الولد بيقول لي لو كان في ربنا كان يعمل فيا كده ليه اكيد ما فيش ربنا اشمعنى انا اللي يحصل معايا كده والكلام اللي ممكن نتوقعه في الازمات الصعبه وربنا لو كان موجود يبقى ظالم ويبقى كلام صعب انا واخد ان انا اطبطب في الوقت ده واطول بالي واسمع وابقى عارف اذا كان ربنا استحمل من ايوب كلام زي كده احنا مش هنستحمل من بعض الخادم اللي معايا عيب يا ابني ما تقولش كده الولد يتغاظ اكتر يعني كان بيهيجه ليه لانه كل لما يقول له عيب يا ابني ما تقولش ما تغلطش في ربنا الولد يسوق فيه لانه ربنا بتاعك ده اللي عمل فيا وسوى ما انت مش حاسس بنفسيته هو مش وقت تربيه دلوقتي هو مش وقت عيب واذا كان ربنا نفسه ساكت وصعبان عليه البني الولد انت هتبقى حن عليه من ربنا اذا حاسبه من انتهار الحزين بقسوه ثالث نقطه انا بتكلم عن اخطاء مشهوره واحنا بنريح الناس الاستسلام للحزن الرديء او للياس مش معنى ان احنا بنقول نتعاطف او ان احنا بكاء مع الباكين تعبير بولس الرسول في رومية 12 ما تسكتش لما تلاقي النغمة لقيت دايما فيها يأس لا ما تجاريش بقى في الحتة دي ما يبقاش بينزل منك لتحت خالص وانت تقول ايه معلش ابونا قال اسكتوا اسكتوا طب ده خلاص هيفقد كل حاجة لا لازم تبادر ويبقى عندك كلام فيه رجاء ربنا هيفكها ربنا له حكمته ربنا لازم هيعزيك ربنا هيشجعك ربنا قادر يريحك بعد ده كله لازم في السماء كلنا هيمسح دموعنا والحاجة يشم بيها نفسه لكن تمشي معاه في خط اليأس لا تستسلم ليأسه زي واحد يقول ايه انا احسن حاجة اموت واخلص يقول له صدقني دي احسن حاجة فعلا ايه هو ده انت رايح تخلي الراجل ينتحر يكون بقى نفس المعزي هو التاني عنده اكتئاب وعاوز يخلص من حياته يقول له انت جبت التايهة هي فعلا انا وانت نروح نخلص من عمرنا وده كلام معزي في ايه ده يقول معلمنا بولس لا أريد أن تجهله أيها الإخوة من جهة الراقدين كي لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم لا دي مهم احزنوا مسموح بالحزن لكن مش كالباقين الذين بلا رجاء الحزن اللي مش مقبول هو اللي مفهوش رجاء الحزن اللي كله حب و و وجروح مقبول طبعا المسيح اتجرح والمسيح تألم لكن الحزن اللي بلا رجاء هو ده اللي ايه تقف له بقى وتقف له برضه بأدب وبحكمة و... اوعى من اليأس حاسب على مخدومك من اليأس هو ده اللي انت اهم دور ليك برضو أيوب وصل طبعا أيوب مثل حلو في الحتة دي لأنه جرب انتقال الأحباء وجرب المرض اللي هم أصعب شكلين في العادة للتجارب الشديدة انتقال لأولاده ومرض شديد بقى يقول بيأس قلت للقبر أنت أبويا للدود أنت أمي وأختي يعني خلاص ملياش غيركم بقى يتمنى القبر بقى مستنيه أين إذا أمالي أمالي من يعاينها تهبط إلى مغاليق الهاوية استرتاح معا في التراب يعني نفسي أدخل التراب وتختفي آمالي وأحلامي دي كفاياني تفكير وكفاياني طموحات نغمة يائسة خلاص هو بيتكلم بيأس عمال يقول القبر والدود و... وأحلامي راحت وأمالي انتهت هو ده اللي محتاج حد يطبطب عليه يقول له ليه وليه ما تفتكرش ان ربنا هيحسب لك ده كله أجر في السبت وليه ما تعتبرش نفسك ربنا بيستخدمك لخلاص آخرين حصل أنه في شاب في كورنثوس وقع في خطية صعبة زنا المحارم مع حد من عيلته وبولس خد خبر فحكم عليه حكم شديد بالحرم من الكنيسة عشان يصون الكنيسة من الفساد لأن كورنثوس جواها مش حلو فمنعوا من التناول الولد ده حزن على نفسه بشدة وتاب توبة صادقة وكل شعب الكنيسة صعب عليهم هذا الشاب لأنه وقع في خطية وحش بس لما الموضوع اتعرف بقت طبعا شكلها وحش بقى فضيحة وفي نفس الوقت شافوه حزين على نفسه قوي وتايب فبعتوا يستعطفوا بولس هو ينفع تسامحه فبولس بعت الرسالة الثانية لكورنثوس وبيقولوا من أهم أهدافها كانت الحتة دي قال لهم ده مش بس سامحوا ده أنا عاوزكم كلكم تسامحوه وكلنا نفرح بيه هو أنتوا فاكريني فرحان إن أنا حكمت عليه بالحرم أنا كنت مستنيه يتوب بدل أنتوا شايفينه تاب شوفوا هنا الآية يقول إيه تكونوا بالعكس تسامحونه وتعزونه لئلا يبتلع, يبتلع هذا من الحزن المفرط يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط يبقى وانت بتعزي كل خوفك ان اللي قدامك يقع في بلاعة الحزن الرديء الحزن اللي بلا رجاء دي اخطر حاجة اليأس يغلبه زي البلاعة كده يجيبه لتحت خالص فتقول لا مش هسيبه يبتلع فايه شد شد شدة جامدة ومنعه وبعدين رجع طبطب عليه وقبله وقال له تتناول وخلاص واللي فات ماتوا واستقام هذا الشاب وعاش حياة حلوة الغلطة الرابعة الغلطة الرابعة انك تدافع عن ربنا دون مراعاة غضب المجرب بقول لكم في بعض المجربين يلخبطوا في الكلام في شدة التجربة بيبقى لسان حالهم في نوع من الكلام الصعب حتى على ربنا يصل احيانا الى التجديف احيانا يصل لكده لكن على فكرة ربنا حنين على المجربين جدا فما تفتكروش ان ربنا يعني بيتهمهم ساعتها بالتجديف لا. ربنا بيبقى عارف يعني ايه واحد تعبان مقدر دي قوي ما يبقاش كل همك تجمل صورة ربنا دون مراعاة لإحساس المجرب يعني افرض بقول لك واحد فقد حد غالي عليه ويقول طب انا ايه حكمة ربنا في كده طب ده لسه له دور لسه ورا عيال لسه ورا مسؤوليات ليه ياخدوا دلوقتي الكلام اللي بقى ممكن يتقال وممكن الكلام بقول لكم يزيد شوية ويتقال كلام صعب على ربنا اول كلمة تقولها ايه انا عارف قد ايه انت تعبان او انا حاسس بيك فعلا ومعاك حق في اللي بتقوله شوية انه فعلا مفيش منطق واضح ليه شخص زي كده يمشي دلوقتي يبقى انا ايه جيت في صفه شوية بقول له معاك شيء من الحق انا حاسس بيك لكن ما ابعد احكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء مش عارف اجاوبك بس ربنا عنده اجابة وربنا ما بيغلطش بكرة يفسر لنا ليه عمل كده طب افرح للشخص المجا... اللي انتقل حتى لو احنا تعبانين على الأقل هو مبسوط وفرحان يبقى أنت هنا عملت إيه جيت معاه شوية ودافعت عن ربنا شوية لكن تدافع عن ربنا بس طب واحنا بعتينك تعزي عشان تطلع ربنا بريء ده ربنا ده ابنه المجرب ده ابنه وربنا بيجي على كرامته كتير ربنا بس هو قدام واحد حزين وبيقول لك روح يا خادم اسنده روح طبطب عليه روح طيب خاطره ربنا يقبل احيانا ان يتهم بالظلم لغايه ما ايه تثبت براءته لدرجه في المزمور يقول ايه تغلب اذا ايه حكمت طب هو احنا هنحاكم ربنا قال في ناس بتحاكمني في ناس بيحاكموني وبطلع بريء في الآخر أنت يا رب حد يحاكمك مين يسألك على أحكامك يقول البشر ولادي بيحاكموني بيستغلطوني كتير وأفضل ساكت وبسيب الأيام تبررني عشان يعرفوا أن اللي أنا عملته كان صح يعني أنت بتقبل يا رب تقف في, طف... في قفص الاتهام يقول أقبل بس المهم يرضوا بس ويهدوا شوفوا يقول في أيوب إيه ما أشد الكلام المستقيم أما التوبيخ منكم فعلى ماذا يبرهن هل تحسبون أن توبخوا كلمات وكلام اليائس للريح يعني هو كلام يا جماعة هتحسبوا عليها الكلمة أو في أيوب 8 يقول إلى متى تقول هذا وتكون أقوال فيك ريحا شديدة هل الله يعوج القضاء بل ده كان لسانه زي البتاع أو القدير يعكس الحق إذ أخطأ إليه بنوك دفعهم ليد معصيتهم يا سلام على الكلام المريح قال له ولادك وحشين فماتوا موضوع واضح أو يا سلام ده كده انت ريحته قال له إذ أخطأ إليه بنوك دفعهم ليد معصيتهم طبعا ولاد أيوب كانوا كويسين على فكرة لأن أبوهم ربيهم كويس أوي فكانوا أبرار عشان كده راحوا السما كلهم لكن هنا تلاحظوا قال ايه بلدة بيدافع عن ربنا دون مراعاة لمشاعر هذا الاب المكلوم برضو مرة تاني يقول ايه حتى متى تعذبون نفسي وتسحقونني بالكلام عشر مرات اخزيتموني خلي بالكم الخادم لما يروح بدل ما يريح يتعب بيعمل ايه يبقى خزل الناس لان الناس بتنتظر من الكاهن والخادم كلمة تعذيب في واحد يقول أستاذ فلان لما جالي قعد معايا نص ساعة أنا فقت كنت تعبان وفقت أهو ده خادم صح شاطر هو ده الدور قال لهم عشر مرات بتخزوني لأني بستنى ارتاح بكلامكم ألاقي نفسي بتعب أكتر لم تخجلوا من أن تحقروني وهبني ضللت حقا يعني يا سيدي اعتبروني بخرف علي تستقر ضلالتي ما تسيبوني اخرف شوي واحد تعبان تحسبوا عليا كلمة إن كنتم بالحق تستكبرون علي فثبتوا علي عاري اعلموا إذا أن الله قد عوجني من غيظه بقى إيه ابتدى يغلط في ربنا أكتر ولف علي أحبولته ربنا قاصد يمسك عليه الغلط هما اللي استفزوه خلوه يلخبط في الكلام أكتر نمرة خمس غلطة خمسة في التعزية عدم المتابعة وبرضه دي غلطة أقولها لكم يا جماعة مثلا عند انتقال الأحباء ربنا يدينا كلنا نصيب نوصل للسام تلاقوا الخارجة كل الناس فيها ويمكن يوميها بعد الظهر بالكتير تاني يوم أكبر حاجة التالت يعني آخر شغل الناس بعد كده لا الناس تسأل ولا الناس تتابع ولا الناس تشوف ايه اللي حاصل وكلكم عارفين في كام يوم الأولانيين بتبقى الناس إيه ما مسروقة وملهية في الناس اللي بتسلم وجاية والسفر ولا وبعدين أول ما الدنيا تفضى تلاقي وجع القلب اشتغل طب فين المتابعة فين الخادم اللي يقول حتى لو قصرت في في الخارجة وفي أول كام يوم لا الدور لسه الدور لسه ليه بعد شوية الناس بتشعر بثقة للتجربة برضو نفس الكلام يجي مرض أول يومين في المرض تلاقي كل الناس جريت وسألت وعملت الواجب طب إذا كان المرض هيطول خلاص تلاقي المريض قاعد بينش مش لاقي حد يعبره يقول لك طب زحموا عليا الناس في أول يومين طب كانوا وزعوا نفسهم كنت ألاقي حد كل يومين يسأل عليا فدي غلطة مشهورة إن إحنا ساعات نجري نبادر في الأول بس كلنا ويبقى دورنا ملوش لازمة ليه ما هو في منك عشرين تلاتين واحد واخذين بالكم وهو كلام كلام كلام ملوش لازمة بقى طب ما نتوزع نتوزع على النقل المجرب ده ونقسم نفسنا بدل ما كلنا نسأل في يوم واحد وهو محتاج كل يوم حد يزور أو كل يوم حد يسأل عليه شوفوا المسيح لو المجد شعر بالوحدة قال دست المعصرة وحدي من الشعوب لم يكن معي أحد دستهم بغضب وطأتهم هنا فكرة لم يكن معي أحد ده شعور أي شخص مجرب يقول الناس كانوا حواليا كلهم سابوني بعد كده فين بقى الإحساس أن ده اتوحد أو المرض أقعده فعاوزين نتابعه وكل واحد يعمل سيستم متابعة بأي عدد زيارات معين ربنا يسوع في اتضاعه خلصوا الفصح واليوم ده كان حلو قعد يحكي كتير قوي وعلى بالليل وشه بقى ابتدى يتغير والحزن بان عليه جدا وقال لهم نفسي حزينة جدا خليكم معايا ما كانوش معاه راحوا ناموا يا جماعة خليكم معايا اسهروا معايا على فكرة ده طلب المسيح بيطلبه نيابة عن كل المجربين المسيح بيطلب الطلب ده نيابة عن كل المجروحين بيقول أنا مش عاوز كلام أنا مش عاوز طبطبة أنا عاوزكوا جنبي بس اسهروا معي خليكوا جنبي ناموا راح يقول لهم مرتين وثلاثة وكل مرة ناموا عشان محدش فينا يتكسف يقول يا جماعة أنا كان نفسي حد يسأل عليا كان صعبان عليا طب هو المسيح عمل كده أقاربي خذلوني والذين عرفوني نسوني أيوب بقى يقول كده أقاربي خذلوني مع أن في الأول يوم أول كام يوم كله راح عمل الواجب كله راح حضر الخارجة بتاعت العيال لكن خذلوه فينه في مرضه وفي وحدته حتى مراته سابته زهقت غلطة ست التركيز على شخص واحد حزين اهي دي برضو ايه غلطة مشهورة مثلا يكون راجل كبير راح السم وبعدين ايه نعزي ولاده فنلاقي ولاده متمسكين عارفين انه كان كبير وبقاله سنين عيان فيعني ربنا جهزهم لسفر فمتمسكين وحلوين وما ناخدش بالنا من حفيد متعلق بجده وتعبان جدا وما ناخدش بالنا ونعتبره مش درجة أولى يعني درجة أولى هو ابنه وبنته طب والحفيد الطفل اللي نفسيته حساسة واللي جده بالنسبة له لا يقل مكانة في الحالة دي عن أبوه خدت بالك من الطفل ده ولا ما خدتش بالك ولا اعتبرت دي مش مسؤوليتك كمعزي ده يمكن ده أكتر واحد محتاج في الأسرة دلوقتي لأن ارتباطه بجد ارتباط شديد يبقى احنا في شخصيات بننساها في شخصيات في زحمة العزاء أو المساندة بننساها مثلا شاب يحصل له حادثة وبعدين يفضل يتعالج فترة طويلة قوي ونفضل مركزين على نفسيته وننسى أمه ان امه دي اللي واقفه على رجليها 24 ساعه بتخدم عليه ونفسيتها بتتقطع بقالها شهور من ساعه الحادثه ما خدناش بالنا هي هتقع هي تعبانه لا تقل تعبا عن ابنها نفسيا انت ايضا يجوز في نفسك سيف كام واحد انتبه ان الام دي محتاجه كمان مسانده مش الولد بس مش صاحب المرض بس لان هي حياتها في ابنها واللي حاصل ده وجع قلبها ده يمكن هو يتعزى وهي ما تتعزاش او هو هو يتسند وهي تقع ما تتسندش اذا احنا ساعات نغلط ونركز على طرف واحد مجروح وننسى ان هناك اطراف اخرى مجروحه ودي غلطه مهمه الحكيم يبص بعينيه ويحسبها صح مين اللي تعبان في الموقف ده مش بالضروره الشخص المتوقع مش بالضروره صدقوني مش بالضرورة يعني ايه يعني ممكن تبقى زوجة واولاد متعزيين لكن اخ مش متعزي مع ان علاقة الراجل بمراته وعياله اقوى مثلا لكن تلاقوا في اخ شاب قلبه وجعه اكتر على اخوه طيب ومال لازم انتبه هيبان من الكلام هيبان من الوش هيبان من العلاقة الشخصية أنه النقاهة من الأحزان والتجارب مش واحدة عند الناس في واحد تطول معاه قوي وفي واحد مسافة أيام تبقى نفسيته قوية يطلع خلاص يبقى الواحد لو حكيم يركز مين اللي تعبان أكتر وبعدين الحكيم يركز ممكن واحد يبقى متماسك جدا قدامك لكن من وراك يبقى تعبان جدا هتاخد بالك من دي ولا انت هتصدق ضحكته انت ممكن يبقى بيضحك في وشك ويبقى عنده اكتئاب فظيع يبقى حتى الشخص اللي يبدو متماسك في مرضه او في تجربته ده لا يعني بالضرورة انه قوي ده ممكن يكون بيخبي بيعرف يخبي احزانه لكن يكون وجعه شديد جدا اكتر من غيره يبقى بالتالي ده محتاج تركيز برضه شوفوا في أعمال تسعة يحكوا لنا عن واحدة اسمها طبيسة طبيسة دي احنا مش عارفين لها فين عيلتها ماتت إنما عارفين مين أكتر ناس كانوا تعبانين عليها شوية الأرامل اللي كانت بتخدمهم كانوا تعبانين عليها أكتر من أي حد لم يذكر لها أخوات ولا أولاد ولا أحفاد ولا لم تذكر عائلتها لكن ذكرت المخدومين بتوعها أنا شفت خدام لما انتقلوا مخدوميهم تعبوا عليهم أكتر من أهلهم يعني الناس اللي كانوا بيخدموهم تأثروا أكتر من الأهل لأن كانوا حاسين بحب وشبع أكتر من أي حد إذا أنت لازم تاخد بالك مش بالضرورة الطرف الطبيعي المتوقع هو اللي يتوجع لا ممكن واحد تاني غلطة سبعة ممكن تغلط في إجاباتك يعني إيه بعض الناس يستخدموا إيه يقول لك فلان انتهى انتهى انتهى دي كلمة مش مسيحية يعني كلمة مات هتعدي مع انها مش حلوة برضه لكن انتهى يعني انتهى أو يجي بعض الناس عندهم مفاهيم خاطئة غير أرثوذكسية يقول لك العلاقة بيننا وبينه خلصت خلصت انت بتوجع قلب الناس ليه يعني ايه خلصت يعني ايه الشخص اللي يمشي علاقتنا بيه خلصت امال المحبة لا تسقط ابدا دي نوديها فين امال يعني ايه اللي قاله المسيح من كان حيا وامن بي لن يرى الموت يبقى المسيح كذاب بقى ولا ايه اذا حاسب لا تتكلم كلام نفساني بتاع الدنيا توجع قلب الناس تقول له خلاص بقى فلان ده تنساه بقى عشان تعرف تعيش تنساه يعني ايه تنسى واحد بتحبه ده كلام تقوله ده كلام يغيظ ما كلام مش يريح دي إجابة غلط مفيش حاجة اسمها تنساه ممكن تقول صلي له ممكن تقول افرح له بالسماء ممكن تقول افتكر ان هو بيصلي لك قول كلام يسند لكن ما تقولش الصلة اتقطعت الصلة اتقطعت دي مصيبة بالنسبة لبعض الناس كلمة دي تحطمهم تماما فين الرجاء ليه ما تقولش احنا على لقاء في لقاء قادم كلها أيام وسنين ونتقابل كلنا في السماء دي إجابة مظبوطة إنما لما تقول خلصت العلاقات دي إجابة متعبة جدا آه زي مثلا إيه شعار يستخدموه البعض الحقيقة أنا انزعجت جدا لما سمعته مرة وأنا يعني بعزي حد قال إيه طلع واحد كده يقول الكتاب بيقول الكلب الحي خير من الأسد الميت يا نهارك ابيض كلب ايه الحي واسد مين اللي ميت هي دي آية دي في مكانها دي دي مش في مكانها خالص ده انت عورت كل الموجودين طلعت الاحياء كلاب وطلعت اللي مات او حتة اسد بس مات يبقى ملوش لازمة برضه الآية دي مش مكانها كده خالص ده مقصود بيها ان طول ما فيك نفس عندك رجاء شوف الآية قبلها تقول ايه كل لكل الأحياء يوجد رجاء يعني طول حتى أخطيز يعني حتى لو أنا كلب لكن حي عندي رجاء هذه معناه فاهمين ازاي لكن مش مقصود بيها خالص تخلي اللي مات أسد مات واندفن مفيش داعي نفتكر أمجاده يعني واللي عايزين كلاب ايه الملعب مين قال ان الآية تتحط هنا آه أو مثلا يطلع واحد كده كلامه من النوع النظري شوي يقول لك المؤمن لا يحزن إيه هو المؤمن ما بيحسش يعني المؤمن ده ولا إيه يعني إيه المؤمن لا يحزن في ناس عندها شعارات كده متعبة مين قال كده إذا كان المسيح حزن هي الحزن خطية الحزن على العالم خطية لكن الحزن النقي اللي كله حب ده في إيه يعني يبقى ده شعار غلط مين قال المؤمن لا يحزن يعني يبقى حسبه من الإجابات أو الشعارات المتعبة اللي بدل ما تعزي توجع الناس تمانية عدم تقدير بعض المشاعر معروف يا جماعة في التجارب نفسيا بالذات مع النفوس الحساسة المقربين يجي لهم إحساس بالذنب يعني مثلا حد رايح مشوار وبعدين يحصل حادثة الشخص اللي بعته المشوار أو طلب منه المشوار يبقى مش مسامح نفسه يعني هو أنت كنت قصده يحصل له حادثة ما هو أكيد أنت مالكش ذنب في الموضوع بس هو مش مسامح نفسه واخدين بالكم أو واحد يكون بيخدم مثلا والده أو والدته وبيطببهم يعني واديهم دواء وبعدين جه ميعادهم راحوا السما يقول لحسن أكون قصرت في الدواء يمكن الأسبوع ده لو كنت خدته في للدكتور كنا طولنا عمره يمكن الله الإحساس بالذنب معروف بيجي لكل المقربين مع كل التجارب أنت كشخص معزي ما تستهنش بالمشاعر دي لأنها مشاعر حقيقية يعني إيه ما تحتقرش اللي يقول لك كده ما تقعدش تقول له بلاش كلام فاضي يعني أنت كنت عاوزه يموت ما تقولهاش بالطريقة دي يعني طيب خاطره وشيل الإحساس المزيف ده بالذنب لكن بالراحة لأن دي مشاعر حقيقية ومتعبة وده ممكن تمتد سنين المشاعر دي ويفضل الواحد مش مسامح نفسه وهو أساسا غير مخطئ لأن كلنا عارفين أنه يعني ساعات ربنا يشاء وخلاص لما ربنا يشاء مهما الناس اجتهدت ما حدش بيقصد يعني أو مثلا يجي لك شخص يتكلم عن بكرة ويقول لك أنا مش عارف هنعيش إزاي بعد كده بعد الإعاقة اللي حصلت أو بعد فلان لما مشي فيتخيل المستقبل مظلم جدا ما تقولوش فين إيمانك بالراحة شوي بالراحة دي مشاعر طبيعية القلق ده وقته احنا بشر ضعيف فطبيعي في المرحلة دي يشعر بقلق على اللي جاي يقول ده لسه قدامنا كتير وهنعمل ايه وهيحصل ايه و... و... طب معلش اسمع منه خده بالراحة كده وطمنه ربنا بتاع امبارح موجود بكرة ربنا مش هيسيبنا ربنا حاسبها كويس لكن اسمع واحترم المشاعر لأن القلق على المستقبل توأم التجارب أي شخص يجرب يطلع جواه قلق على بكرة ممكن تفاجأ بشخصيات التجارب خلقت فيها خوف من الموت يعني مثلا واحد اكتشف ان عنده مرض صعب طول عمره انسان فريش ومقبل على الحياة وبتاع لكن لما اكتشف ان عنده مرض ملوش علاج دخل جواه رعب من الموت وهو خادم وحلو معلش بالراحة عليه غصب عنه لما عرف الموضوع ابتدى الخوف يغلبه طبطب عليه وقف جنبه وصلي معاه ساعده يقرا الانجيل ساعده يستعيد ايمانه لكن لا قدر المشاعر احترم ضعفات ومشاعر الناس لانه ما تبصش للناس من فوق وتستغرب لا يبقى انت لم تجرب مهما كنت شخص قوي التجارب تقيله فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين فمهما كنت مذاكر وحافظ وقريب من ربنا لا غير لما تبقى جوه المعركة مثلا واحد يكون فقط شخص غالي يبقى عنده فوبيا يفقد ناس تانية يبقى عنده خوف على كل الباقيين بشكل مرضي برضو ايه بالراحة ده دورك ازاي تسند وتساعده يستعيد حياته وسلامه تاني لو وقع في كآبة شديدة ما تستقلش ما هو محدش بيحب يدخل في حزن بمزاجه غالبا فبرضه خليه جنبه مع الكآبة الشديدة دي حاول تساعده خطأ مشهور من أخطاء التعزية أنك توافق الناس على البعد عن الكنيسة في حالة الحزن أو في حالة التجربة ما توافقش الناس على دي احنا بنقول في أدب شديد في اتضاع في احترام للمشاعر في طبطبة في صمت في مشاركة في بكاء مع الباكين في في كل ده حلو لكن لما يقول لك معلش أنا هقطع الكنيسة لا حاسب ليه ما تنساش أن الشيطان عاوز يستغل التجربة عشان يضيع البني آدم خالص فالبعد عن الكنيسة أخطر ما في الموضوع وانتوا عارفين عندنا عادات في الريف والصعيد ساعات لما يموت حد ما يروحوش الكنيسة بالسنة ويفتكروا ان مروح الكنيسة ده نوع يعني ايه من الرفاهية يعني طبعا ده مفهوم غلط خالص ده احنا عندنا العكس لو حصلت تجربة مرض او وفاة او كده نشجع الناس يتناولوا اكتر ويصلوا اكتر ويتوجدوا في بيت ربنا اكتر لان هو المعز فيش غيره هيعز فيبقى هنا خطأ انك انت تجاري الناس في بعض الافكار الخطأ أو على نفس المنوال تلاقي ناس مهمومين بالمجاملات وهم المجربين يعني يقول لك أنا بس أصلي في الأربعين لازم أعمل مش عارف إيه غدا لمتين واحد فعين الست نسيت المرحوم وكل اللي شغالها دلوقتي هتعمل إيه في يوم الأربعين وتجيب فلوس منين للناس دي كلها تصوروا عادات غلط كلها الناس تاكل ولا ما تاكلش مش مهم لكن في بعض المفاهيم والعادات اللي بتزود الحزن على حزن تبقى هم على القلب يعني هنا الشخص المعز يساعد الواحد يعني يطلع بيه حتة حتة من الأفكار دي يقول له ده كل ده مش مهم أهم ما في الموضوع القداس وخلاص يعني احنا هنضيف الناس في يوم زي كده تلاحظ ان البعض بيخاصم ربنا برضه وانت بتعالجه ما تستعجلش في الحتة دي زي ما اتفقنا ايه خدوا حتة حتة وصلحوا بربنا صلحوا بربنا زي اللي بيصلح اتنين متخاصمين صلح صلحوا لدرجة أنا مرة قلت له بص أنا مش عارف أقول لك إيه بس أنا متأكد ربنا وراك وراك لغاية ما يصلحك بحايله بقالي ساعة مش راضي فبقول له هو بقى هيصلحك وفعلا صلحه بطريقته لكن قلت له أنا عارف ربنا مش هيقبل الخصام ده فأنت دورك تصلحه لأنه صعبان عليه طبعا بيبقى أصعب يا جماعة لما شخص يمتنع في تجربته عن الكنيسة فترات طويلة خالص ويبقى الكنيسة نسيته بتوجع أكتر لأن احنا المفروض نقول له هنهتم بيك أكتر ننساه خالص تبقى أصعب أو الشخص المجرب يخجل من مواجهة الناس يعني مثلا تصوروا معايا واحد مثلا حصل له حرق في وشه أو بقى على كرسي مثلا كل دي أكاليل في السماء كل دي حاجات غالية عند ربنا إنما ساعات يدخل الكنيسة احنا شعبنا ما يتوصاش تلاقي شوية مصمصة وحاجات من الحركات دي أنا مرة قابلت أم في, في أمريكا يعني بقول لها أنت ليه مش بتيجي الكنيسة القبطية قالت لي اتعذبت يا بون عندها ابن شوية ذوي الاحتياجات الخاصة من الولاد اللي هم على قدهم في التفكير قالت لي كل قداس أحضره أروح متنكدة كل قداس أحضره أسمع لي كلمتين ثلاثة من كام ست من إياهم بطلت أروح الكنيسة بدور على كنيسة غربية أصلي مع الأمريكان يحترموني ويحترموا الولد ويتعاملوا معانا بمنتهى الأدب والحكمة مفيش خالص بقى الشفقة المجر... الجارحة في شفقة جارحة مفيش كده فهنا طبعا ده رد فعل مؤذي يبقى احنا اللي بنمنعهم عن الكنيسة بدل ما نشاركهم ونخلي الكنيسة بيتهم اخيرا اخيرا اخر خطأ مشهور في خدمة المساندة والعزاء انك تنسى ان في اضرار بعيدة المدى يعني ايه حتى في العلم النفس يقولوا اي تجربة فراق او مرض شديد اعاقة مثلا ليها complication اضرار short term يعني مباشرة خلال اول اسبوعين ثلاثة وليها اضرار بعيدة ليها اضرار بعيدة المدى زي ايه مثلا زي بقول لكم ممكن واحد يكون قوي وخد التجربة على رجليه وعدى المرحلة الاولى اول كم شهر والناس اطمنت عليه وتهيأ لها ان هو كده ايه غلب خلاص تجربته وربنا معزيه وناسيين انه ممكن بعد سنين تجربة لسه بتوجعه ومحدش بيقدر يغلب وحدته بالساهل أو مرضه بالساهل أو وجعه بالساهل فيبقى إيه حاسب من الأضرار البعيدة أو بتوصل أحيانا لانحراف يعني أعرف شاب كان متعلق بأبوه قوي وبعدين أبوه مات فجأة وكلنا خلينا بالنا وركزنا معاه أول سنة وبعد سنتين الولد وقع في الإدمان لما كلنا بقى مش مركزين معاه اعتبرنا خلاص بقى عدينا المرحلة الصعبة لا هو لسه هذا التعلق الشديد اللي كان جواه مخليه آه ضعيف التعلق يخلي الواحد ضعيف فهو كان في حاجة واقف عليها واقف على الهوا دلوقتي كان لازم تفضل المتابعة أطول من كده آه ممكن توصل إلى شك وإلحاد أعرف ناس سابوا الإيمان خالص بسبب تجربة ولأن اللي بيعزوهم زهقوا منهم أول أسبوع وتناني لقوا كلامهم تقيل أمو سابوهم فيجي بعد سنة اتنين يقول لك مفيش حاجة اسمها ربنا على المدى البعيد توصل لكده الحاد أو رفض وجود الله خالص لأنه ما خدش حب كفاية ما خدش حكمة كفاية ما خدش مساندة كفاية فوقع في ضرر صعب أحيانا كمان عمليا تبقى في ضوائق مادية يعني مثلا واحدة ترملت وكان معاها فلوس كويسة لكن بعد سبع تمن سنين الفلوس اللي سابها جوزها خلصت والناس فاكرة انه سايب كتير طب ما هي خلصت خلصت واهلها ولا بيسألوا خلاص افترضوا ان هي ماشية كويس ورفع راسها وخلاص وهي تكون يا عيني حاسة انها يعني بتخلص اللي وراها واللي قدامها مين بقى ركز ان في ضرر بعيد المدى ممكن يخليها تحتاج حاجات بتروح مننا اذا خدمة العزاء والمساندة تحتاج الى حكمة كل ده عشان اقول لكم الحكاية عاوزة حكمة الحكمة دي معناها ان انا ما سيبش غلطة من الغلطات دي اقع فيها اعرف اسند بحكمة لانه زي ما المسيح بيعزينا بدموعه بيعزينا بحضوره بيعزينا بايده بيعزينا ببركاته بيعزينا بحاجات كتير قوي الانسان لازم يتعلم يسند ويعزي اللي حواليه لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين